ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم امن علينا بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك بثواب ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت آمين آمين آمين ثم أما بعد مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقاؤنا في هذه السويعة المباركة إن شاء الله سيكون مع أدب من الآداب الضائعة وكنت قد شرعت قبل في سلسلة دروس تحت عنوان الآداب الضائعة تكلمنا عن الأدب مع الله وعن الأدب مع القرآن وعن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأدب مع الصحابة وعن أدب الاستئذان وعن أدب الهدية وعن أدب السؤال وعن آداب طالب العلم وعن الأدب مع العلماء وفي هذه الليلة المباركة موضوعنا تحت عنوان آداب الضيافة آداب الضيافة الناس في رمضان يكثرون من التزاور ومن استضافة غيرهم رمضان الواحد إما أن يكون ضيف أو مضيف إما أن تنزل ضيفا على بعض إخوانك أو تستضيف في رمضان بعض إخوانك ولا يتصور أن نرى بيتا من بيوت المسلمين في رمضان لم يستضف أحد وهناك آداب للضيافة أكثر الناس لا يعرفونها تعرفون بداية أن إكرام الضيف من جميل الخصال وكريم الفعال ومن أخلاق الأنبياء عليهم السلام أما البخل فمن مساوئ الأخلاق وذميم الصفات ومن صفات الكافرين عياذا بالله إكرام الضيف خصلة نبيلة كريمة تحلى بها جميع الأنبياء وحث عليها جميع المرسلون وتخلق بها المؤمنون وعلى كل مسلم أن يتبع هدي هؤلاء حتى يحشر معهم الناس مع الأضياف ينقسمون إلى قسمين قسم تغمرهم السعادة ويملأهم السرور إذا نزل بهم ضيف فتعلو وجوههم البشاشة ويلقون الضيفان بوجه طليق وبكلم أحلى من العسل يخرج من أفواههم ينم عن الترحاب وعن السعادة والسرور وصنف آخر مع الأسف إذا نزل بهم ضيف يكتئبون ويغتمون وكأنما نزلت بهم مصيبة أو حلت بهم كربة فيظهر عليهم الضيق ويظهر في كلامهم التبرم وتعلو وجوههم الكآبة ويعشش فيها الهم والغم والحزن ليه قالوا ضيف كما قال الشاعر في بعض هؤلاء رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك فقد طبحين أبصرني ونكس رأسه وبكى قطب يعني ايه كشر رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك أنا صائم راح ضاحك تاني رجع للسعادة تاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آخر يقول إن كنت تطمع في كلامه فارفع يمينك عن طعامه سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه ده انت لما تكسر رغيف له كأنك كسرت رقبته فعايزه يكلمك ارفع ايدك عن الأكل إن كنت تطمع في كلامه فارفع يمينك عن طعامه سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه الناس فعلا مع الضيفان ينقسمون إلى قسمين قسم يفرح بنزول الضيف عليه وآخر يغتم بنزول الضيف عليه وأنا أسأل لماذا تغتم إذا نزل عليك ضيف ضيف هيكلفني عايز كذا وكذا وكذا والسؤال ومن أمرك أن تكلف نفسك فوق الطاقة إن كان الله سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا الله لا تتكلف لضيفك فوق الطاقة فتمله تمله جد بالموجود إكرام بلا إسراف وجود بلا تبذير وإكرام بما تيسر وجود بالموجود مع حسن خلق وطلاقة وجه وكلمات طيبة وتستقبله بابتسامة وتودعه بابتسامة هذا الذي كلفك الشرع به الموجود حطه قدام الضيف طب لو كنا بنتصرف بهذه الطريقة هنتبرم ونضيق ذرعا بالضيفان أبدا أبدا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعود وأذكر بأن إكرام الضيفان من خصال الأنبياء إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن كانوا يقولوا عنه أبو الضيفان أبو الضيفان أول من استضاف الضيوف من إبراهيم عليه السلام وكان عظيم الكرم جدا وكان دايما عنده قراء الضيف قراء الضيف يعني ايه طعام الضيف ما الطعام اللي الطعام اللي بنقدمه للضيف اسمه ايه قراء قراء فسيدنا ابراهيم جاهز عنده اكل الضيوف ليل نهار يتوقع نزول الضيف به بليل او بنهار ومجهز للضيوف ايه لحمه مشويه لحمه جاهزه على الشوي بس اسمع هذه الايات هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ما يعرفهمش سلام قوم منكرون فراغ الى اهله راغ يعني ايه ذهب بسرعة وبتخفي مش محسس الضيف انه هيجيب له اكل ده راغ من الروغان فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين بسرعة كده راغ جري جاب عجل سمين والآيات الأخرى بعجل إيه حنيذ يعني إيه مشوي طب لحق امتى يذبح ويسلخ ويشوي معنى كده ان طعام الضيف جاهز عنده مش كده لان الفاء تعقيبيه تدل على السرعه فراغ فجاء بسرعه فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم من آداب الضيافة أن تحمل الطعام إلى المكان الذي يجلس فيه الضيف لا أن تحرك الضيف إلى مكان الطعام فقربه إليه ما لهمش يقوموا يلا تعالى معايا الأكل جه لحد عندهم فقربه إليهم قال ألا تأكلون من آداب الضياف إنك تعزم على الضيف اتفضل وتضرب أنت بيدك أولا في الطعام وانت آخر واحد ترفع يديك عن الطعام حتى لا يتحرج مش تمد ايديك وتاكل لقمتين تقول الحمد لله الحمد لله القناعة كنز لا يفنى اللهم لك الحمد والنبي قال يعني ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ما انتوا عارفين الله مش هياكله انت بلاش الشغل بتاعك ده اي نعم يبقى فقربه اليهم قال الا تاكلون طبعا دول كانوا ملائكه والملائكه ما تاكلش فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم الآيات التي تحفظون وتعرفون يبقى إكرام الضيوف ده من خصال الأنبياء وهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يوسف الصديق عليه السلام قال لإخوته إيه وهم لا يعرفونه بعد قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا أه خير الإيه المنزلين خير المنزلين يعني أفضل من أكرم الأضياف بخير منزل وبخير طعام يوسف عليه السلام كان يكرم الضيوف كذلك كذلك لوط عليه السلام اغتم غما شديدا لما شعر أن الشر سيصيب ضيوفه صح بقى ضيفي يبقى عندي في بيتي ويصيبه أذى لا ده أنا أفديه بنفسي مش كده ولذلك لما جاء المجرمون الشواذ الذين يأتون الرجال دون النساء وأرادوا السوء بضيوف لوط عمل إيه قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد اغتم غما شديدا لنزول الأذى بضيوفه وما ذلك إلا لأنه يعرف حق الإيه الضيفان كذلك سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم لا بقى سيدنا محمد ده أكرم ولد آدم أكرم ولد آدم لا تقول لي بقى حاتم الطائي ولا مطائيش أكرم ولد آدم مين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جبل على هذه الخصال الطيبة كان كريم جدا مع الضيوف ولذلك لما جاء فزعا من الغار بعدما رأى ما رأى في الغار سكنت من خواطره خديجة رضي الله عنها بكلمات فيها ايه قالت والله لن يخزيك الله أبدا ليه إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق أخرجه البخاري وتقري ها الضيف ده معروف عنه أنه يعرف حق الضيوف كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحديثه أيضا أخرجه البخاري لما أوذي الصديق لأنه أسلم خرج من مكة يريد أن يهاجر إلى الحبشة كبقية الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة فلقيه ابن الدغنة رجل من سادات مكة إلى أين يا أبا بكر قال أخرجني قومي أسيح في الأرض أعبد ربي قال ومثلك يخرج أو يخرج ومثلك يخرج يطرد أو يخرج لا إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق والله العظيم أنا استعجبت لما قرأت الكلام ده نفس الكلام اللي ستنا خديجة قالته لمين للنبي محمد في موضع تاني يعني هو كان ابن الدغنة سمع ستنا خديجة منين إيه؟ بالحرف كده بالحرف كده والله سبحان الله وشوف صفات الصديق زي صفات النبي محمد ما هو صاحبه صديق عمره والمرء على دين ايه خليله اللهم ارضى عن أبي بكر واحشرنا معه خلف لواء حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلي كل إنسان صالح لا يتصور منه إلا أنه يكرم الضيفان ويجود بالموجود نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا كثيرا على إكرام الضيفان بل اعتبر إكرام الضيف شعار الإيمان من علامات الإيمان الظاهرة من شعارات الإيمان البارزة إنك تجد اللي بيدعي الإيمان يكرم الضيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت شوف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كأن إكرام الضيوف علامة على صدق إيمانك بالله وباليوم الآخر وفيهما أيضا يعني في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قيل وما جائزته يا رسول الله الكلام ده مهم قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدق عليك ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يبقى الضيافة كم يوم ثلاثة أيام انت نزلت عليا في البيت هأكلك بقى وانيمك يوم اتنين تلاتة بعد تالت يوم يبقى سعادتك أنا بتصدق عليك الضيافة اختلف فيها العلماء الجمهور قال مستحبة وغيرهم قال واجبة واجب انت نزلت عندي بيتي واجب علي اكرمك بالموجود مفيش يبقى أنا ما اكرمتكش مع وجود الساعة انا آثم عاصي ثلاث ايام انت جاي من البلد بقى جاي مش عارف منين ماشي قعدت يوم زي بعضه اتنين زي بعضه ثلاثة قاعد متبت يبقى انت من رابع يوم بتاكل صدقة ما هو لازم الضيف يبقى خفيف عشان النفس تطوق إليه وتشتهي إلى لقائه إنما سعادتك تجي لي كل سنة من البلد تقعد عندي شهر ده أنا هعزل وأسيب البلد بقى وتحبس حريتي وحرية زوجتي وأولادي مش كده خليك ظريف كده لطيف أه وهنا الطريفة اللي قلناها قبل كده وذكرها غير واحد من أهل العلم إن راجل ثقيل نزل ضيفا على واحد من أقاربه فظل عندهم شهر شهر حاجة غلب يا أخي هو جالك من البلد خبز لك عشر ترغيفة عيش وجايب لك اتنين كيلو جبنة قريش وكم بضاية وفاكر نفسه يعني محمد الفاتح خلاص جاي بقى كسر الدنيا وعايز يقعد عندك بقى شهر ياكل كل يوم لحمة أو فراخ أو سمك وتفسحه ومش عارف ايه مش كده المسلم عنده إحساس فده قعد شهر فالناس زهقوا منه فاصطنعت الزوجة مع زوجها صاحب الدار مشاجرة تمثيلية كده لكنها خناقة يعني كده وكده فسمع الضيف الثقيل المشاجرة فقال ما دهاكم فقالت الزوجة أقسمت عليك بالله الذي سيبارك لك في السفر من عندنا غدا أن تحكم بيننا يعني عشان يحس هو تقيل أوي وخبيث قال أقسمت بالذي سيبارك لي في المقام عندكم شهرا آخر لن أتدخل بينكم أعوذ بالله لاس انجليزي يا اخي اعوذ بالله لا النبي قال الضيافة ها ثلاثة ايام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليك العجيب ان بعض اخواني قال لي الحديث ده ضعيف ما اعرفش اللي كل شوية لك ضعيف ضعيف ضعيف ده في البخاري يا ابني رواه البخاري ومسلم الله فانت تأكد من الكلمة قبل ان تتكلم بها أي نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو والحديث رواه البخاري ومسلم وإن لزورك عليك حقا زورك يعني إيه ضيوفك اللي بيزوروك وإن لزورك عليك إيه حقا يبقى الضيافة حق حق واجب هذا من النصوص التي اتكأ عليها من أوجب حق الضيافة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء عندما قص عليه ما كان بينه وبين سلمان مقرا لكلام سلمان وإن لضيفك عليك حقا صدق سلمان صدق سلمان والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح إن شاء الله وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه والأحاديث بالجملة في موضوع حق الضيافة من الحديث القدسي الصحيح اللي هو أشهر من أن يذكر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يقول لابن آدم يوم القيام عبدي مرضت فلم تعدني كيف ذلك وأنت رب العالمين مرض عبدي فلان فلم تعد أو ما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده عبدي استطعمتك فلم تطعمني استطعمتك فلم تطعمني كيف ذلك وأنت رب العالمين استطعمك عبدي فلان فلم تطعم أو ما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي الأولى قال إيه لوجدتني عنده الثانية قال إيه لوجدت ذلك عندي يبقى الرحمات في عيادة المرضى لوجدتني عنده عبدي استسقيتك فلم تسقني كيف ذلك وأنت رب العالمين استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أو ما علمت أنك لو سقيت لوجدت ذلك عندي أي نعم وإليك أمثلة أكثر من رائعة في إكرام الضيوف أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج لنا العكة ليس فيها شيء فنشتقها ونلعق ما فيها أخرجه البخاري الحديث ده عايز تفسير يقول لك إن أنا كنت فقير جدا كنت أصاحب النبي كظله لا بأكل الخمير ولا بلبس الحرير من الجوع يربط الحجر على بطنه سيدنا ابو هريره احيانا يسال الصحابي عن تفسير ايه او عن ايه وهو عارفها حتى ينقلب مع الصحابي الى بيته ويدعى الى طعامه يعني قابل سيدنا الصديق يا ابا بكر افتني في كذا وهو عارف الفتح عشان ابو بكر وهم ماشيين كده يجاوبوا الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا يقولوا اه بس لو حصل كذا يبقى الفتوى ايه يقعد يمط في السؤال كذا وكذا وكذا وصلنا لحد بيت الصديق اتفضل يا ابا هريره لا ما يصحش يا ابا بكر والله لا انت داخل يا راجل لو ما كنتش تحلف وهو اصلا عاملها عشان كده صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم العجيب انه مره عملها مع الصديق فافتاه الصديق بسرعه قبل أن يصل إلى بيت الصديق فاستحى فذهب إلى عمر ففعل فعل الصديق فذهب إلى النبي قال النبي تعالى يا أبا هريرة تعال طعامك عندي يعني هتلف على مين بقى تعال تعال وشربوا لبن في حديث جميل مشهور كده ها لقى عند النبي كده قدح لبن النبي قال له ادعوا لي أهل الصفة أهل الصفة يجي 400 راجل فأشفق أبو هريرة على نفسه مش هيسيبوا له حاجة فجاءوا قال اسقهم يا أبا هريرة شوف لما تكون جعان وتأكل الناس وانت بتتململ اسقهم شربوا كلهم قال أبو هريرة وما زال الإناء كما هو ملآن باللبن بقى شفشق لبن يسقي 400 راجل وزي ما هو قال بقي أنا وأنت يا أبا هريرة قال إي والله يا رسول الله أه والله قال اشرب وصب له اللبن فشرب اشرب وصب له ثانية فشرب وثالثة قال يا رسول الله كاد الري أن يخرج من تحت أظافري اتمليت خلاص ده انت لو شكتني كده يعني كاد الري أن يخرج من تحت أظافري سبحان الله العظيم فسيدك أبو هريرة بقى الأفضل واحد بيكرم الضيوف لا سيما المساكين بعد النبي طبعا والصديق وأه مين جعفر بن أبي طالب وخير من يشهد للناس بالكرم والبخل هم المساكين صح هو اللي يشهد ما هو اللي عارف ممكن أبقى كريم معاك لأنك كريم معايا لما أنت عزمتني جبت لي حمام وفراخ ووز وبط و... هبقى أقل منك يعني أعمل لك أحسن ما صنعت لي مظهرة فرغة كذابة لكن فعلا اللي يشهد على كرم الإنسان وبخله المسكين فابو هريرة اللي كان مسكين بيقول وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب بيعمل ايه جعفر ابن عم النبي بيعمل ايه ينقلب بنا فيطعمنا ده بيدور علينا ويجيبنا يأكلنا مش احنا بنروح له هو اللي بيدور علينا فيطعمنا كل ما في بيته ها هتأكلنا ايه اي اكل في البيت قدامك اهو يلا كل اللي في المطبخ امسحوه كلوا حتى انه ليخرج الينا العكة ايه العكة وعاء من الجلد العرب يعينوا فيه السمنة والعسل أه الخزين وعاء جلد مليان سمنة او عسل يقول لهم خدوا العكة ايه يقوموا يشقوها فاضية ولا يمكن فيها حاجة جوه يعشقنها ويلحوسوا اللي جواها فنشتقه ونلعق ما فيه اللهم ارضى عن جعفر الكرم ده يا أخي جعفر الطيار الذي قطعت ذراعاه في غزوة مؤتة فأبدله الله بهما بجناحين يطير بهما في الجنة اللهم احشرنا مع جعفر بن أبي طالب اللهم آمين جعفر كان عنده ولد اسمه عبد الله بن جعفر كان كريم جدا ربما كرمه يفوق كرم أبيه عبد الله بن جعفر ده أسطورة في الكرم أسطورة ذهب إليه رجل مرة فوجد على جعفر عباءة غالية لبس عباية كده غالية أوي قال يا يا ابن جعفر أقص عليك رؤيا رأيتها قال له حدث قال رأيت البارحة أنك أهديتني هذه العباءة في منامي شفت حلم كده خير اللهم اجعله خير إن جيت لك قال ولقيتك لابس العباية دي واديتهاني هدية فضحك وبعدين الراجل قال هو في ثلاث أبيات شعر أنا مش حافظهم دلوقتي فضحك وراح مديله العباية قال له خلاص هذا تصديق رؤياك أما رأيت في منامك عباءتي الأخرى بعشرة آلاف دينار أغلى من هذه بكثير قال أنام الآن لعلي أراه طب أنام لك شوية يمكن تجيلي في المنام سبحان الله كرم كان الواحد منهم إذا خودع بالله في كرمه يتخادع عبد الله بن عمر كان عنده عبيد كتير ما مات ابن عمر إلا وقد أعتق ألفا من العبيد ألف عبد ده لو كل عبد بخمسين ألف ولا مئة ألف يبقى كام ألف عبد اللهم ارضى عن ابن عمر يا رب كان إذا رأى العبد في حالة طيبة اعتقه يتأول الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فكان العيال العبيد لما يشوفوا ابن عمر داخل الجامع يقبلون على دروس العلم يصلوا في الصف الأول يوروه إن هم كويسين فيعتق العبد فقال بعض الأصحاب لابن عمر يا ابن عمر إنهم يخادعونك ده عيال ولاد الذين بيضحكوا عليك إنهم يخادعونك قال من خدعنا في الله انخدعنا مش انت جاي بتقول لي قصة أونطة كده وانا عارف انها أونطة انا استحي ان اردك من خدعنا في الله ان خدعنا شوف الصحابة يا اخي تعرفوا الكلام ده عن الصحابة لما ندرس كده نحب الصحابة قوي قوي ونقتفي اثر الصحابة ونقلد الصحابة حتى نحشر معهم ان شاء الله المثل الاخر الرائع جدا في إكرام الضيف هذا الرجل الأنصاري مع زوجته الأنصارية اللي بعض العلم قالوا أنه هو أبو طلحة مع زوجه أم سليم والحديث كما تعرفون أخرجه البخاري ومسلم نزل رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود أنا مسكين وفقير ومعدم إني مجهود فأرسل النبي إلى بعض نسائه يعني هل في بيتنا قرى لهذا الضيف فجاء الرد والله ما عندنا في بيتك إلا الماء بيت النبي ما فيش فيه غير مية ما فيش فيه حتى شق تمره فبعث إلى زوجاته التسعة في بيوتاته التسعة وجاء نفس الرد سبحان الله ليس في بيوت النبي إلا الماء الماء وفقط فقال رسولنا لأصحابه فمن يضيف هذا هذه الليلة رحمه الله فقال أنصاري أنا وعايز يفوز بدعوة النبي ما فكرش في بيته ما يقري به الضيف ولا لا أنا قال خذ فانطلق الأنصاري به فقال لامرأته أعندنا في بيتنا شيء قام به أبو طلحة الأنصاري ضيفة وأطعمه ولم يأكل هو أعلى من الكرم الإيثار أن تطعمني وأنت جائع تفضلني على نفسك ولو كان بك خصاصة تلبسني وأنت عاري تسقني وأنت ظمآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة أي نعم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم النفس البشرية مجبولة على حب من يكرمها إذا نزلت به ضيفا مش كده وعلى بغض البخلاء يعني ممكن واحد في الشارع يقول لي اديني جنيه لله اقول له على الله هل يعاتبني احد لا لكن الدنيا كلها تعاتبني امتى لما واحد يخبط على بابي السلام عليكم لو تكرمت شويه ميه بعد إذنك رغيف عيش لو تكرمت كوباية شاي أرده يبقى أنا في قمة اللؤم والبخل فأشد أنواع البخل البخل على الضيف مش كده ولذلك سيدنا موسى اشتد نكيره وغضب جدا لما الخضر عليه السلام بنى جدار في قرية لئيمة لا تعرف حق الضيف قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا جدار يريد أن ينقض ما يقع إن شاء الله يقسم رقابيهم فاستطعم أهل قرية فأبوا إيه أن يضيفوهما الله فاستطعم قالوا أكلونا الآية دي من أقوى الأدلة على أن الضيف حقه واجب ليه لأن الأنبياء لا يقبلون الصدقة في نبي يقول صدقة مفيش الله حرم الصدقة على الأنبياء ما يأكلوش صدقة خالص لكن يقبلون الهدي هنا فاستطعما طلب الطعام أكلونا يا أخوان طلبوه على سبيل التصدق عليهم أم أنه حق واجب لهما حق واجب فاستطعما أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما الجدار هينقض هيقع يوم الخضر يهد ويشغل سيدنا موسى معاه ويبنيه من تاني طب ليه وبالمجان ليه لو شئت لاتخذت عليه أجرا طبعا هذا جزاء البخيل لا يكرم سيدنا الخضر برضه ما بناهوش من أجل سواد أعين أهل القرية أو من أجل عرض أقفية أهل القرية لا من أجل سواد عين حد ولا عرض أف حد ده منال مين لمصلحة اليتيمين لأن تحته كنز وهو يوشك على الانقضاض ولو سقط لأكل البخلاء أموال اليتامى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن إيه عن أمر يعني ده بأمر مين بأمر الله عز وجل حتى الكافر لو نزل بك ضيفا وجب عليك إكرامه ممكن واحد كافر كافر أعزمه على الأكل عندي ممكن واحد كافر جالي البيت واجب علي أكرمه طبعا كافر آه ازاي يا عم الشيخ فين الولاء والبراء يا عم اتعلم انت الاول وتعالى اتكلم بعد كده روح اتعلم الاول اجري فرق بين الموالاه وبين المعامله فرق ده النبي دعي الى طعام اليهود واكل معهم واطعم كفار من طعامه في بيته بنصوص شرعيه تقول ازاي ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي قلنا هذا الحديث ضعيف ضعيف ومعارض بأحاديث صحيحة منها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كلمة ضيفة هنا جاءت لفظة مطلقة عامة تشمل كل ضيف ينزل عليك حتى لو كافر والعلماء الذين حسنوا هذا الحديث قالوا حملوه على طول الملازمة هو النبي قال إيه لا تصاحب إلا مؤمنا المصاحبة طول الملازمة ما تصاحبش كافر ما تصدقش كافر المصاحبة ها صاحبي طول الملازمة لكن لو جالي مرة البيت ضيف أأكله هو صاحبي ده جالي بقى واجب علي أكرمه أتألفه إنما أصاحبه وأتخذ منه بطانة لنفسي وأجالسه ويبقى صديق وأقول له أسراري لا هنا نقول قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم يعني لا يقصرون في إفساد حالكم الخبال يعني الفساد ودوا ما عنتم يتمنوا الشق عليكم أي نعم إنما في نصوص يا أخي يعني منها قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه ها مسكينا ها ويتيما وإيه وأسيرا قال القرطبي الأسير لا يكون إلا كافر يعني لو مسلمين بيحاربوا بعض وواحد ما يتسماش أسير سميه أي حاجة غير أسير الأسير هو الكافر ها بتأكله ومما تحب هذه واحدة كمان في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة حديث حجة يفيد على جواز إضافة استضافة الكافر وإكرامه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ضيف كافر نزل بساحة النبي في بيته قال لهم احلبوا له شاة هاتوا له حلبة شاة جابوا له طبق مليان ما شاء الله حلبة شاة فشرب حلابها ثم أخرى فشرب ثم أخرى فشرب حتى شرب سبع شياه يعني شرب حلبات سبع شياه يحلبوا له شاه ويملوا له كده الفلاحين بيسموه ايه الانجر ولا الطاجن الطاجن قلبوا شاه كمان قلبوا ثلاثة أربعة سبع شياه ايه ده ما شاء الله ده بطن الفضاء الخارجي عمال يقلب ده كله فين في ناس كده يعني ما واحد راح يتجوز واحده فقبل ما يشوفها آه سمعها بتاكل من وراء الستار في ايه بتاكلي ازاي حضرتك قالت له يعني يأتيني كذا وكذا من اللحم خروف فأستعين عليه برب القوى والقدر فآكله في مرة واحدة خروف أقوم به لوحدي ويحلب لي كذا شاه فأستعين برب القوى والقدر فأشرب أشربها مرة واحدة ما رأيك فيه قال سأستخير رب القوى والقدر وأرجع إليك طبعا راح ما رجعش ده ممكن تاكله دي شرهة فده سبع شياه اتحلبوا له واشربهم مرة واحدة حاجة يعني ما شاء الله ثم إنه أصبح فأسلم يا سلام على ذكاء النبي محمد هو ما بيوليهوش على كفره ده بيتألفه بيتألفه في ناس بتساق للخير عن طريق بطونها تأكله يبقى حبيبك تديله هدية يدافع عنك بالروح بالدم النبي عارف الناس بتتساء ازاي الراجل أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ده في الفطار بقى ثم أخرى فلم يستتمها الله ما انت في العشاء شارب لبن سبع شياه بعد ما أسلم شرب طاجن واحد تاني طاجن قال مش قادر أكمل الحمد لله ده أنا خلاص يعني خطأ يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات كلكم حافظينها بقى بس دي قصتها قال المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء مش كده يبقى الإسلام في بركة لما تقول بسم الله يبقى الطعام فيه إيه بركة المسلم قانع يجوز استضافة الكافر والحديث ده حجة آه تأليف قلوب الناس بالعطايا والهدايا والأكل والكلمة الطيبة والمال هذا كله من فقه الإسلام ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم أيضا إذا دعاك كافر إلى طعامه فاقبل الدعوة بشرط ألا يكون المكان الذي فيه الدعوة فيه منكر يرتكب لأن ربنا قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن إيه مثلهم مثلهم مش كده أي نعم يبقى واحد كافر عزم جاري قال لي عزمك بكرة على الفطار عندي الأكل إيه أكل طيب اللي الشريعة الإسلامية أباحته ماشي ينفع أقبل الدعوة ولا ما ينفع هتطقطق لي هو أنت أتقى من النبي محمد النبي قبلها أولم تهاديه يهودية بلحم شاة مسموم اليهود عزموه على الأكل وقبل ودسوا له السم في الطعام يبقى الأمر جائز إن شاء الله ولا علاقة له هنا لا بولاء ولا ببراء صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من آداب الضيافة آداب الضيافة في نقاط سريعة واحد تعجيل الضيافة ربنا اتكلم عن سيدنا إبراهيم لما نزل به الضيفان فقال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ يعني بإيه بسرعة وهناك فراغ فجاء فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين والفاء تعقيبية تدل على السرعة تقدم للضيف شيء بين يدي الطعام يعني ايه انا لسه هعمله الاكل هياخد ساعة والحاجة جوه مولعة البوتاجاز ومش مولعة الباجور وبتدي الباجور نفس وشغالة يا ولدها بايديها واسنانها قدامك ساعة طيب يقعد كده ساعة لوحده ممكن يمل ممكن يزهد في المجلس ممكن يترك المكان ويمشي أنا أقدم له تحفة إيه هي التحفة شيء قبل الطعام أقدم له كوباية عصير أه شوية فاكهة اوعى تقولي طب هقدم له كوباية شاي تقيلة عشان أحرق دمه وأسد نفسه بلاش الحركات دي أنت منين يا عم الحاج بلاش الحركات ده الله يبارك لك كل المسلمين كرماء كل المسلمين كرماء شيء إيه شيء قبل الأكل قهوة قبل الأكل تسد نفسه لا ما ينفعش ما ينفعش يبقى تقدم له تحفة كده فاكهة تفتح النفس كوباية عصير ماشي وبعدين ما تحسسوش انك بتعمل له اكل راجل حقيقي ممكن يستحي وبتاع ويحلف او ي... ما تحسسوش هو سيدنا ابراهيم ربنا قال عنه ايه فراغ فجاء والروغان سرعة الحركة مع التخفي يعني ما حسسش الضيف انه بيصنع له طعام أي نعم كذلك مباشرة خدمة الضيف بنفسك أنا بقى أنسى نياشيني وألقابي وشهاداتي وارميها بره مع الجزمة لو جاي لي زبال بيتنا زبال أنا اللي هخدمه قلت ده أنا دكتور ده أنا راجل ليه مركز ده أنا وزير ده ضيفك أنت اللي تخدمه بإيديك تباشر خدمته بنفسك وسيدنا إبراهيم برضه ربنا قال عنه إيه فقربه إليهم من اللي قدم الطعام هو من اللي خدمهم بنفسه هو الأدب الثالث أن تحمل الطعام إلى مكان الضيف ولا تحمل الضيف إلى مكان الطعام فقربه إليه جاب الطعام لحد عندهم فقربه إليهم الأدب الرابع الملاطفة بالكلام ألا تأكلون يلا بسم الله يلا يا إخوانا ها بسم الله الملاطفة في الكلام الصحابي أبو أيوب أو غيره إن لم تخلني الذاكرة لكن ظني أنه أبو أيوب لما نزل عليه النبي وأبو بكر وعمر أضياف قال إيه جه من بره لقاهم قال إيه قال ما أحد أكرم أضيافا مني شفت الملاطفة ما أحد أكرم أضيافا مني تقول يا سلام ده أنت ربنا أكرمنا بيك النهاردة ده احنا تشرفنا بحضرتك النهاردة أنا بشكرك على أنك أكرمتني بالزيارة دي اوعى بقى تفتح على الرابع وتقول له ده احنا النهاردة زرنا النبي يا راجل يا كذاب هو ده النبي هو في أنبياء بعد النبي محمد احنا زرنا النبي النبي مين واحد بتاع بانجو وتقول لي زرنا النبي بلاش بقى أونطة قول له أنت أكرمتنا نزلت أهلا وحللت سهلا أي حاجة ابعد عن موضوع زرنا النبي دي صلى الله عليه وسلم يبقى الملاطفة بالكلام وبعدين آه تبدأ أنت الأول تضع يدك في الطعام أنا الأول بسم الله مش هقعد بقى يلا كلوا يا اخوان كلوا طب وحضرتك لا انا صايم كلوا يلا وعينيك حاطط قدامها عدسه مكبره وعمال تنظر للقمه واللقيمه كلوا وعينيك في الاكل هياكلوا ازاي ما انت سميتهم حط ايديك الاول في الاكل فصاحب البيت اول من يضع يده في طعام الضيف واخر ما يرفع يده واخر ما يرفع يده عشان ما اشعرش الضيف بالحرج اكل لقمتين واقول الحمد لله يبقى هيبطل اكل طب انا شبعت تصنع زي زي ابو طلحه انك بتاكل خبط المعلقه خد شويه سلطه مش عارف ايه بتاع اي حاجه اعمل دوشه ها اي نعم الادب الخامس ولا السادس ان تقدم اطيب وافضل ما عندك للضيف فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين مش عجل عنده انيميا وتعد الطعام على اكمل صوره مستطاعه بعجل حنيز مشوي مستوي مش اعمليه نص سوا يا حاج عشان ياكلوا حتتين ويسيبوا الباقي ونسويه بعد كده لا وتضع امام الضيف افضل الطعام وتامره ان يبدا به ابدا بخير الطعام فانت عامله بطايه كل البطايه الاول هبياكل رز يا عم بالله عليك تاكل طب دي من ايديا الله يكرمك طب الحته دي حلوه بس تاكله كده بايديك بايديك هلا ده كرم الضياف في بعض الناس بيستغلوا حديث من احاديث النبي اسوا استغلال اللي هو سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فيحط له حته جبنه قريش قدامه والبطايه على طرف الترابيزه الناحيه الثانيه يجي راجل يمد الترابيزه اه انت مش سني كل مما يليك ياكله جبنه لا ابدا باطيب الطعام وعلمائنا يعني احدهم ذكر طرفه جميله ان واحد عزم واحد وعمل له ديك رومي كبير كده وعمل له حلة ملوخية وحطه قدامه الملوخية وكل ما الراجل المسكين يحط ايديه على الديك الرومي يقول له هيت لك الراجل يقول له كل من الخضرة الشريفة كل من الشريفة كل من الشريفة الراجل طهق حط ايده على الديك الرومي فرتكه قال له كل من الشريف قال له سيبنا رب اللي ما عندوش شرف ده بقى سيبنا رب اللي ما عندوش شرف فهيروح على مين هيلف على مين سابعا أو سادسا من آداب الضيافة جودة الطهي كما قلت بعجل حنين ثامنا من آداب الضيافة اهتمام الزوجة بأضياف زوجها مش يعني تقعد معاهم وخد دي مني ويبقى عندنا سلطة عائلية الرجالة في مكان والنساء في مكان بس اللي بيقوم بالخدمة مين في الحقيقة الزوجة صح هي من وراء الباب الزوجة كده ما شاء الله زوجها كده يقعد في وسط الضيوف ياه مناخيره فوق فرحان كده يحس ان ابو السباع بجد ها أه؟ شويه اول ما الضيف يدخل من غير ما جوزها يقول حاجه خالص الباب يخبط باب الغرفه اللي انتوا فيها لوحدكم ها أه؟ اتفضل بس شويه عنب للضيف عقبال ما نجهز الاكل حط الحاجه هو الراجل ما قالش هي زوجته عارفه الكلام ده متبرمجه شوية كوباية عصير ليمون حد بس ما خلص فيه ها الأكل ما شاء الله ممكن يبقى أكل رخيص جدا وبسيط خالص بس معمول بطريقة حلوة صح مش عارف مقطعة الخيارات ازاي وعاملة ايه والرز عاملة مش عارف ايه وبتاع حاجة كده تفرح مش كده الحاجات اللي انتوا ما تعرفوهاش دي واخد بالك منها صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم شطرة كده ماهرة بلاش شطرة طيبة ها وبعدين الراجل خلص اه تقول له لا الصابونه والبتاع هو يغسل ايديه مكانه من اكرام الضيف او ما نجيب له الفوطه على كتفي والصابونه معايا ومعايا السطل ومعايا ايه الطص الصغير ده وانت قاعد سعادتك اغسل ايديك ها وبعدين نريحه يعني نحط له ريحه مش نريحه نريحه ها من اكرام الضيف بدليل ان القران قال عن ساره زوجه ابراهيم لما نزل بهم الضيفان وامراته قائمة قائمة بإيه؟ بخدمة الضيوف قائمة على خدمة أضياف زوجها ده في عروسة من زوجات النبي ليلة فرحها وهي عروسة خدمت ضيوف النبي مش كده؟ ليلة فرح وهي عروسة خدمت ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنا نزل علي ضيف ابن عمي جالي وانا البيت ما فيش فيه حاجة اكرم بها الضيف أعمل هل يجوز لي أن أرسله إلى مسلم آخر أنت جاي للبيت وأنا ما عنديش حتى بلحاية أقدمها لك أعمل إيه أبعت لأخوي والله ابن عمك جه عندنا وأنا البيت أنت عارف ظروفي صعبة أوي ضيفه عندك ولا إشكال طب ما استلفلوش فلوس عشان أعمل له تستلف له ليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طب أصل اتكسف يا عم ده النبي محمد نفسه عملها مش لسه قايل لك حديث الراجل اللي قال له إني مجهود أم النبي بعت لنسائه كل واحدة قالت ليس في بيتك إلا الماء قال إيه قدام الناس كده فمن يضيف هذا رحمه الله بلا حرج لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ينبغي عليك من أدب الضيافة أن تتجمل للأضيافة فتستقبل الضيف في ثياب جميلة ألبس أحلى حاجة عندي وأغلى حاجة عندي والبيت برضه يكون معد إعداد جيد الله مش بقى أنا قابلك بالجلابية بتاعتي اللي لقيتها مقطوعة ومخروة من هنا وما زي ما قلت جلابية عيون الله انت جاي انت جاي عايز تشحت بقى ما انت بتقول لي كده ان الحالة تحت خط الفقر بشوية البس الغالي اللي عندك احلى حاجة عن اترسم وبعدين تطيب وهيئ البيت بدليل ان البخاري ومسلم اخرجا حديثا صحيح قال فيه عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل حلة من استبرق يعني حرير قال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك البس الحلة الحرير الغالية أوي دي تلبسها لما يجيلك الوفود الضيوف يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما يلبس الحرير من لا خلاق له يعني الراجل ما يلبس حرير فالنبي أنكر عليه أنه نصحه أنه يلبس حاجة جميلة للضيوف لا ده أنكر عليه أنه نصحه أنه يلبس حاجة إيه حرير يبقى من آداب الضيافة برضه أنك تلبس الجيد والجميل كذلك لو استطعت أن تهادي الضيف عند انصرافه من عندك بهدية فهذا من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم كان الضيف لما يجي للنبي هو ماشي يديله هدية أي حاجة إن شاء الله عود سواك سواك صعبة دي ها إزازة ريحة طائية ما بقولكش كلف نفسك أي حاجة بسيطة دي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من آداب الضيافة الضيف لما ينام عندك ليلة ويصبح أول ما يصحى من النوم قل له اتفضل اتفضل فين ادخل اغتسل اغتسل اه اتفضل خش استحمى ليه الله سلو بلدنا كده اللي يجي لنا بننظفه خش استحمى ليه بقول لك كده لان ممكن يضيع ممكن ينزل بك ضيف فيبيت ويحتلم وده وارد وش معنى انه احتلم انه فكر في سوء ده ممكن انسان يحتلم ولا يبصر في منامه شيئا صح احتلم طب يصحى بقى يقول لك انا عايز اغتسل يستحي مش كده يروح بقى يشوف له جامع يغتسل فيه يمكن يكونوا في شتاء ويغتسل بمية باردة يديله حمى طب ليه ما تخلي عندك ذرة ذكاء أنا أقول له اتفضل خش اغتسل ليه يا عم والله احنا طريقتنا كده سلو بلدنا كده يبقى الراجل لو كان بجنابة ما هيصدق قول يا سلام ده بلاكوا دي سلوها حلو بشكل رفعت عنه الحرج ولو كان على غير ذلك يبقى هو في البحبوحة واضح يا إخواني كذلك من آداب الضيافة أن تقلب الضيف إلى ثنية الوداع يعني المكان اللي يسافر منه هو جاي لي من البلد خلاص خد الواجب بتاعه وماشي اقول له يلا مع السلامه ما تخرج معاه ركبه هذا من آداب الضيافة تنصرف معه تودعه بكلمات طيبة وبوجه هاش باش طلق أي نعم والضيف بقى آدابه إيه نمرة واحد لا يشق الضيف على صاحب البيت ولا يحرجه ولا يجرحه بألفاظ وكلمات خذ ما قدم لك وسري عن المضيف ولا تثرب عليه أنا رايح لأخويا في بيته أخويا بيته متواضع جدا جدا غرفة واحدة ومنايم عيال تحت السرير وعيال فوق السرير وقال لي عزمك على الفطار أنا بقى شقتي 170 متر وعندي ثلاثة أنتريه وعندي نيش وعندي مش عارف إيه أول ما أدخل بيت أخويا المتواضع ده أقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اشعره إنه في نعمة مش أول ما أخش إيه القرف ده يا أخي لسه الكنبة المخلعة دي عندك يا جدع بقى أنت ضيف قليل الأدب قليل الأدب بتشك عليه ليه هذا ينافي الأدب اثنين اوعى تفشي سر من أسرار بيته مش أول ما تروح بقى ها مراتك تقول لك ها عملوا لك إيه يا شيخة هي مراته بتعرف تطبخ دي عكاكة ده الأكل يا ده أنا كنت باكل وهتقيأ يا دي قلة أدب والكنبة كده مجلخة والأرض كده وسخة وجاء. دي قلة أدب والله العظيم قلة أدب ودي كلمة مهذبة يا أخي إن الله ستير يحب الستر ما رأيت من خير فأفشه وما رأيت من شر فاكتم سبحان الله العظيم كذلك ليكن مدخلك على أهل البيت مدخل بركة ولتكن مفتاح خير فإذا جلست في بيت صاحب البيت لا تغتاب أحد ولا تقع في نميمة إنما فلينطق فمك بالكلم الطيب أمر بمعروف نهي عن المنكر ذكرهم بحديث علمهم آية سل عن أخبارهم كذلك لما واحد يعزمك لو استطعت إنك تخذ له هدية معك وانت ماشي فهذا أدب مفقود والنبي قال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد تهادوا ها تحاب خذ إن شاء الله كيس فاكهة من أرخص أنواع الفاكهة إذا كنت مستطيع ما عنديش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها خذ كده على قدك خمسة كيلو عنب ولا حاجة ثلاثة كيلو موز على قدك واوعى تاكله في السكة في ناس كده يجيب مثلا ثلاثة كيلو موز عقبال ما يروح لبيتهم يبقى كيلو موز وهو بيوزن عند الفكهاني ياكل له ربع كيلو الموز بتاعك ده حلو اه اشمعنى ده ب 2 جنيه وده ب 2 ونص دوقني من ده واحد ومن ده واحد ياكل له صباعين موز وعقبال ما الثاني يوزن يكون قشر له 3 4 كمان اه وهو مروح البيت بقى في ناس كده اشوفها في الشارع يطلع من الكيس برتقانه ويقشر وياكل وعين موزايه وياكل دناءة الاكل في الطريق اكلة الدناءة وفاعلها ساقط المروءة اللهم الا لضروره وحاجه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه آه سم الله عند دخولك البيت بسم الله لتدخل معك حتى لا تدخل معك الشياطين سم الله عند أكلك من الطعام حتى لا تأكل معك الشياطين كذلك وده مهم جدا جدا آه اوعى تيجي قبل موعد الزياره أنا عازمك على الغداء أنتوا بتتغدوا الساعة كام ثلاثة ثلاثة إلا عشرة ما تجيش إلا خمسة ما تجيش ثلاثة وعشرة ما تجيش تعالى في الميعاد بالملي بالثانية إنما أنا عازمك على الغداء الساعة ثلاثة ألاقوه جالي من الساعة 12 طب جاي تعمل إيه؟ قاعد مستني الأكل لما يستوي بقى طب ما أنا لسه ما وضبتش البيت يا أخي أنا عندي ناس قبل جايين في الوقت ده نايم ساعة لحد ما سعادتك تشرفنا هذا الكلام نزل فيه قرآن برضه خدت وجبك ما تقعدش مع السلام عشان عازمك على العشاء اه قدمت لك العشاء كلت وقدمت لك الحلو كلت وعملت لك شاي شربت وليمون وحاجة ساقعة عايز ايه تاني عايز ايه تاني ما تروح بقى خفة عوم قاعد لاجئ ها احكي لنا حكاية بقى من بتوع زمان وعملت ايه في السفرية اللي فاتت دي بقى قول لنا قول لنا بقى ومش عارف يا عم احنا مش فاضيين لك الله أنزل آية في القرآن ستنا عائشة سمتها آية الثقلاء سببها ايه ان النبي يوم فرحه يوم دخوله بإحدى زوجاته زينب زوجه عزم الصحابة على طعام وليمة فبعضهم بعدما أكل جلس يتحدث مع أصحابه الناس كلها مشوا وخمسة ستة قاعدين ودي امتى ليلة الفرح والعروس قاعدة وجهها إلى جدار وفي ستارة مشدودة حاجة يعني حرج أم النبي قال سأنطلق إلى بيت عائشة وأرجع قالوا انطلق سالما وعد سالما إن شاء الله احنا مستنيينك أهو ضيف عندي قاعد لي طبعا أنا عندي مشوار وماله روح روح أنا قاعد لك برضه حاجة فيها يعني ثقل ده هو مكسوف يقول لهم امشي وفي التلميح ما يغني عن التصريح وفي الإشارة ما يغني عن العبارة فراح لستنا عائشة السلام عليك يا عائشة وعليكم السلام ورحمة الله كيف وجدت زوجك ها عامل ايه عروستك عامله ايه معاك والله العظيم لو واحدة من إياهم النهاردة كانت قالت لك ما أنا قلت لك جاي لي معايا طيب أه لا لا عامل إيه بارك الله لكما بارك عليكما جمع بينكما في خير يا سلام على شوف شوف قلوب الصحابيات رجع لهم قاعدين برضه قاعدين طولوا قال سأذهب إلى حفصة وأرجع قالوا انطلق سالما وعد سالما يعني مع السلامة احنا قاعدين اهو الله حاجة يعني تطهر لحد ما مشوا أخيرا مشوا فنزلت آية تعلم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه غير ناظرين إناه يعني إيه؟ يعني إيه غير ناظرين إناه يعني مش مستنيين لما يستوي الأكل جايين قبل الميعاد ليه غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم مع السلامة بقى فانتشروا ولا مستأنسين لحديث الآيات صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بعض الآداب التي ينبغي أن تراعى مع الضيف برضه ضيفك وهو بياكل استرق النظرات إلى طعامه شوفوا بياكل كويس ولا لا بس إيه دون تدقيق يعني دون ما يحس استرق نظرة ما هو أصل واحد أعرابي نزل ضيفا على هشام بن عبد الملك فالأعرابي بيرفع لقمة إلى فمه فرأى هشام أن في اللقمة شعرة قال أمط الشعر عن لقمتك قال سبحان الله تنظر إلي نظر من يرى الشعر في اللقمة والله لا أكلت معك هذا أنت بتعد عليها اللقم بقى فأنت ما تحسسوش شايفه بياكل كده مش قوي أكله بإيديك والراجل الأعرابي قال إيه بقى في موضوع هشام قال ولا الموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمد كذلك نقطة مهمة جدا لو أنت ضيف على واحد ودعاك وأنت صائم إذا دعاك فلبي وإذا دعاك إلى الطعام وأنت صائم صيام تطوع إن شئت فكل وإن شئت فأفطر ده جائز وده جائز أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعما وإن شاء ترك أي نعم طيب لو مش هاكل أعمل إيه أصلي على صاحب البيت لقول النبي فيما أخرجه مسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم يصلي يعني إيه يدعي لصاحب البيت في حديث آخر بين فيه أنه يصلي يصلي فعلا في بيت الراجل حتى تحدث فيه البركة يبقى إذا دعيت إلى طعام وإنت صايم إذا شئت أفطر بشرط يكون صيام إيه تطوع وإذا شئت فصم ولا أتمم الصوم وصلي على أصحاب البيت بأن تدعو لهم أو تنتحي ناحية في البيت وتركع ركعتين لتحل في بيتهم إيه البركة وتدعو لهم إن شاء الله كذلك تدعو لصاحب الطعام تدعي له تقول إيه اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم حديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح مش كلت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم أو الحديث الآخر الذي أخرجه أبو داود وهو حسن لشواهده اللي كلكم حافظينه بعد ما تاكل عند صاحب البيت تقول إيه أه أه أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة هذه بعض آداب الضيافة على صاحب البيت وعلى الضيف الله أسأل أن يؤدبنا جميعا بآداب الإسلام وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه